اليوم الى المتبرجة المتبرجة معلش يا اختي ما تزعليش مني انت اسمك متبرجة امال يعني انت اسمك ايه متغطية يعني لا مش متغطية ده هو في لفظ تاني سيء بس انا مش عايز اقوله لان انا عارف انك هتتحجبي ان شاء الله باذن الله ربنا يسترك دنيا واخره استري نفسك فوق الارض عشان ربنا يسترك تحت الارض ويسترك يوم العرض انا مش عايز اقول اختي المتبرجه لان المتبرجه مش اختي في الله لا مش بكفرك لكن انت على خطر عظيم انت لو مصر على اللي انت فيه ده والله خطر عظيم جدا جدا جدا وبعدين معلش يعني ما تزعليش مني اتحجبي بالذوق اتحجبي بالذوق ممكن ممكن تتحجبي بالعافيه ازاي والله هتتحجبي بالعافيه وما هتاخدي الثواب يعني لا قدر الله لو ربنا ابتلاكي بحرقه رقبتك ولا لا بصي يا اختي لو ربنا ابتلاكي كده بس اه عمل عينك كده بصي منظرك عمل ازاي هتعملي ايه لو ربنا كده اهو بصي منظرك عمل ازاي بصي اي حاجه في وشك لو ربنا سبحانه وتعالى وقادر عز وجل هيخليكي تتغطي غصب عنك بس مش هتاخدي الثواب ومش هتاخدي الاجر انت عارفه ربنا فرض عليك الحجاب اصلا ليه نجيب لك القضيه من الاول الله عز وجل خالق قال تبارك وتعالى سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير الخالق خلق جماد ونبات وحيوان وإنسان الإنسان بينقسم قسمين ذكر يا أنثى يعني يا راجل يا امرأة سورة النجم وأنه خلق الزوجين يعني النوعين الذكر أدي الراجل والأنثى أدي المرأة من نطفة إذا تم الله خلقك أنثى أنثى وقال في سورة آل عمران وليس الذكر كالأنثى لأن ده له طبيعة الراجل بأعضاء الراجل لوظيفة الراجل وانت ليكي طبيعة الأنثى بأعضاء الأنثى لوظيفة الأنثى وأنا كلمتك قبل كده في رسالة لما قلت لك إلى الأنثى إلى المرأة لكن أنا بكلمك دلوقتي بكلم دلوقتي المتبرجة اللي بتظهر عوراتها اللي بتكشف سترها وفي شارع ربنا وتحت سماء ربنا أختي ربنا خلقك أنثى والخالق أدرى بيك قال الله في سورة الملك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ها عالم حلق هو لخلقك عز وجل قال الله تبارك وتعالى في سورة النجم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وفي رواية في قراءة إمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أليس الله بأحكم الحاكمين سورة التين أفغير دين الله يبغون سورة آل عمران أفحكم الجاهلية يبغون سورة المائدة يعني الناس عايزة ايه غير دين الله انت عايزة ايه يا اختي غير دين الله يحكمك احنا عندنا مثل في حياتنا نقول من حكم في ماله ما ظلم ماشي صح طب واللي حكم عباده ما هو حق مش هو الخالق مش هو الخالق ولا ربنا خلقك وسابك كده قال لك يلا اعملي اللي انت عايزاه لا يا اختي اتقي الله خلي عندك دين طيب الخالق بيقول عنك انك انثى فاحنا بنساله يا رب يا اللي اضرب خلقك يا اللي خلقت الانثى ايه وضع المراه دي يوم يقول عز وجل سوره ال عمران زين للناس حب الشهوات من النساء زين فعل مبني للمجهول متركب في الرجاله واللي ركب فيهم الله اللي خلق حب الشهوات من النساء وبعدين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المساومة والأنعام والحرف لكن أقوى شهوة في الإنسان شهوة الجنس فربنا خلقك يا أختي وجاعل للراجل فيكي شهوة عشان كده ربنا ما مسخرش بكرامتك الأرض وخلاك تشتغلي في الدعارة والعياذ بالله وتبقي سلعة لا قيمة لك الراجل يمص ويرميكي زي الليمونة لا يتقدم ليكي معززة مكرمة ويخطبك ويعقد عليك ويديك مهرك ويجيب لك الشقة ويجهزك وياخدك معززة مكرمة ها يبقى اقوى شهوة في الانسان شهوة الجنس ربنا تبارك وتعالى قال على مرأة في سورة في على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت على الرجال فتنة بعدي اضر من النساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء صحيح مسلم فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء شفت بقى أنت وضعك بالنسبة للراجل إزاي علشان كده بنسأل ربنا برضه الرجوع إلى الله دايما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أدي القرآن سورة النساء وأطيعوا الرسول أدي السنة فان تنازعتم في شيء بعدها بشويه ها فردوه الى الله ها ادي القران والرسول السنه اوعى ترد الامر الى غير الله والرسول ايوه يا ربي ال- المراه اللي انت يا ربي خلق فيها شهوه ليا وجعلني انا بحب ال- ال- النساء وسيدنا عليه السلام قال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء المراه دي بقى لغايه ما اتجوزها ايه علاقتي بيها الله عز وجل يوضح انك عوره المراه جسمها بالنسبه للراجل عوره عوره كل جسمها اه ما عدا وشها وايديها بعض العلماء قال اه جائز انك تظهر الوش والايدين طب سيب الوش والايدين دلوقتي سيب الوش والايدين لان احنا احنا الرجال احنا الرجاله اهو اهو ادي وشنا وايدينا بس احنا اللي محجبين اهو الحمد لله مش قلنا حاجه خالص اهو ادي الوش والايدين لكن سيب الوش والايدين دلوقتي للمراه ها خلينا بقيه الايه بقيه جسمها لازم المراه تداري عورتها لان كل جسمها يعتبر عوره وز- وسيب وش الايدين دلوقتي احنا عشان مسلمين عندنا كده لكن الغرب واوروبا ما عندهمش حاجه اسمها عوره اتحدى واحد يجيب لي كلمه عوره بالانجليزي يعني ايه عوره يقول لك يعني ليه عوره ما عندهمش عشان تعرفي بس ربنا عزك ازاي وصانك وصان عفتك وشرفك وكرامتك وكيانك كله كانثى امرك الله تبارك وتعالى بانك تتغطي قال في سوره النور ده فرض يا اختي اعداء الله بيضحكوا عليكم يقول لك لا الحجاب ده يعني يعني ايه يعني يعني ايه يعني يعني ايه ده فرض زي الصلاه والصوم والزكاه الله فرائض من, من من- فرض فرض الله عز وجل زي ما فرض على المراه قال الله تبارك وتعالى في سوره النور وقل للمؤمنات وقل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن الخمار على جيوبهن فتحه السد بتسموها انتوا السبعه دي اللي هي دي كلتيه دي لازم تدارى يا اختي لازم تدارى فتحه صدرك دي وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن جوزها او ابائهن ابوها او اباء بعولتهن ابو جوزها خلي بالك دول كلهم متحرمين عليك تحريم ابدي اللي جاي دول او اباء بعولتهن او ابنائهن او بني او او, أو, أو بني ابناء او ابناء بعولتهن اللي انت تبقي مرات ابوهم يعني او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن لما تبقى واحده زيك بس عورتك معاها من السره للركبه بشرط تكون مسلمه ها او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه اللي ما لهمش في الرجال يعني من الطفل او الرجال الذين لم يظهروا على عورات النساء سوره النور اذا ده امر من الله سبحانه وتعالى فرض ربنا فرضه عليك انك تتغطي هذه سوره النور الايه 31 الله عز وجل سوره الاحزاب 59 يقول ايه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ها ونساء المؤمنين بعض الناس يقول لك الكلام ده كان خاص بنساء النبي طب امال الايه بتقول ونساء المؤمنين ها يدنين عليهن من جلابيبهن تصور المرأة الجلباب بتاعها والخمار بتاعها ها ذلك أدنى أي أحرى أو أولى أن يعرفن أنهن شريفات عفيفات فلا يؤذين يبقى لا واحد هيقدر يأذيها بكلمة ولا هيأذيها بفعل لأن منظرها باين هتقول فيها إيه هت- هتقلد عليها إيه هتقول عايزة إيه طب لو راجل بص منها على حاجة ها والآية الثانية سورة الأعراف 26 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وربنا طلع القطن ليه؟ ما هو كل ال- الهدوم أصلا قطن وبعد كده بتتسبك ليه مطلع القطن ده؟ لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وليه سيدنا آدم سمع كلامه؟ لأنه حلف بالله سوره الاعراف وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين وربنا يقول له يا ادم انا مش قلت لك ما تسمعش كلامه قال يا ربي حلف بيك والله يا رب انا ما كنت عارف ان واحد ممكن يحلف بيك كذب ما كنتش متخيل وقاسمهما يعني حلف لهم بالله العظيم ان هو صادق وهو كذاب المجرم الشيطان عشان كده ربنا قال اهو يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه بيعمل ايه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما الشيطان بينزع عنك حيائك بينزع عنك هدومك عشان يخلي الرجاله يتفرجوا عليك ببلاش واللي بيشتري يتفرج والعياذ بالله فخلي بالك ينزع عنهما لباسهما ليرياهما سوءاتهم انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فاتقي الله يا اختي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم بيقول صنفان من امتي لم ارهما رجال معهم صيات كاذناب البقر يضربون بها الناس اللي هم الحكام الظلمه وانت بقى ونساء ايه كاسيات عاريه مبينه حته ومغطيه حته تلاقي لابسه طويل وشرماه من الجنب كده انت عارف طب ليه كده ليه يا اختي كده كاسيات عاريات مائلات بعيدات من طريق الله مميلات يعني غيرها بتشوفها بتعمل كده فبتعمل زيها خدت وزرها والعياذ بالله ها خدت وزرها حتى لو نزلت تربتها عداد السيئات شغال ان نحن نكتب ما قدموا واثارهم واثارهم سوره ياسين وكل شيء احصيناه في امام مبين الله عز وجل هنا خلي بالك من الحديث حديث خطير جدا جدا كاسيات عاريات مائلات مميلات يعني غيرها بتعمل بتشوفها بتعمل كده بتعمل زيها رؤوسهن عامله شعرها بقى كأسنمة جمع سنام البخت الجمل الجمل له سنام له دندوشه كده فوق صاحبتنا دي عامله زي كده برضه عامله شعرها في الخلاط كده كركوش كده عماله ت- ت- ت- تعمله ها عامله شعرك بس شوفي يعني حتى لو لابسه ومتدريه وما شاء الله وعامله شعرها ها رؤوسهن كأسنمة البخت المائله بص العقاب بقى لا يدخلن الجنه لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها صحيح مسلم الحديث النبي اللي بيقول عليه الصلاه والسلام عشان ما تطلعلناش واحده بقى حيزبون دردبيس تقول لك يا سلم يعني عشان الدندشه دي خلاص بقت انا والله قولي للنبي انا مالي وانا اللي بقول ده النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيقول لو شعرك بس ظهر مش هتشم ريحه الجنه كمان لا ده انت كمل الحديث لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها مش هتشم ريحتها وان ريحها لا يشم على مسيره كذا وكذا وفي روايه بتقول 500 عام تمشي 500 سنه عشان تشم ريحه الجنه بس يمين يا اللي عامله شعرك امال يا اللي مبينه حالك والعياذ بالله يا متبرجه يا اللي مبينه عوراتك بالله عليك انت قد ربنا انت قد عذاب ربنا قادر ربنا يخسف بيك الارض وانت ماشيه قادر ربنا ينزل عليك صاعقه من السماء تلقي الله كده تلقي الله كده بالله عليك لو خبطتك عربيه لا قدر الله مت على الوضع ده مش يو- يو- يو- يو- يبعث الانسان على ما مات عليه اخر حالك كان مع الله ايه معصيه بالطريقه دي فاتقي الله يا اختي اتقي الله واستري عورتك ما تتبرجيش ربنا سبحانه وتعالى بيقول ده حتى شوفي لما سمى التبرج في سوره الاحزاب قال ايه قال ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى مش احنا النهارده مت- بنقول على متبرجه ايه بنت delicate اتيكيت سن متقدمه بنت واخده بالحضاره بالتكنولوجي مين اللي قال الكلام ده ده متبرجه تبرج الجاهليه دي جاهليه اللي انت فيها يا اخت ده ربنا خلق الحيوانات دي عشان يداري بيه العوره ده بالقيس وهي كافه في سوره النمل لما راحت لسيدنا سليمان وعمل لها الارض ازاز وتحتيه ميه مش واخده بالها ده إن ازاز ربنا سوره النمل قال ايه فلما راته حسبته لجه ميه اهو وكشفت عن ساقيها يبقى كانت مغطيه ساقيها يبقى كانت مغطيه ساقيها الفطره يا اختي الفطره تقول لك انك تداري جسمك تداري عورتك دي فطره فيكي لكن للاسف احيانا الفطره انتكست انتكست اصبحت المراه متعمده انها تز- تظهر عورتها تبقى نازله واقفه في المرايه وعارفه انها نازله في الشارع وعماله تكشف حالها والعياذ بالله وتكشف المستور منها وتبقى عارفه ان في رجاله قاعدين وتحط رجل على رجل وتبقى عارفه ان في رجاله بيسمعوها وترقق في صوتها فخلي بالك يا اختي خلي بالك استري نفسك استري نفسك عشان ربنا يسترك في الاخره والله ما هينفعك ما هينفعك الا عملك الصالح في الاخره تخيلي كم واحد بص على عورتك بالله عليكي كم شاب فتن بيكي بص عليكي والعياذ بالله اثير وقلنا الشهوه الجنسيه موجوده وربنا اللي خلقها مش بايدي زين للناس حب الشهوات من النساء فلما يشوف منظر منك زي ده ويثار بالله عليكي مش تبقي انت السبب مش تبقي انت السبب فالله عز وجل بيقول لك بلاش تبرج يعني واحده تقول لي طب طب يعني يعني ايه التبرج زي ايه يعني ما انا قلت لك اهو ما, ما تظهريش شعرك او ما تعمليش شعرك بشعر غيرك لعن الله الواصله والمستوصله كل الاحاديث اللي اللي جايه دي صحيحه كلها في البخاري ومسلم اللي هي اللي عامله بوستيج او آه، يعني لابسه باروكه لابسه مش شعرها يعني ادي الشعر اهو اثنين التنمص لعن الله النامصه والمتنمصه اللي مرققه حواجبها او ساعات شايلاهم وعامله لنا خط كده خط منظره مؤلم صراحه كده اهو وجالك هنا تعمل لك ده حرقوس حرقوس ايه الله يكرمك الله يبارك لك يا اخت استوري نفسك بلاش ما تقربيش جنب حواجبك اطلاقا لعن الله النامصه والمتنمصه وده شغل الشيطان سوره النساء لما هو في سوره النساء الشيطان بيقول لربنا ايه ولا أضلنهم ولا أمرن ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم يعني يشقوا الانعام في ودنها فما حدش يركبها سائبه وصيله وحام سوره المائده مش موضوعنا ولآمرنهم فليغيرن خلق الله يوم ربنا بعدها يقول ايه ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله اللي طب ربنا سمع كلام الشيطان ها فقد خسر خسرانا مبينا واضح اهو يعدهم اه يلا عشان تبقى منظرك ها ويمنيهم ها وهتتجوزي وحاول وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان فخلي بالك يا اختي اوعى الشيطان يضحك عليك يقول لك تلعبك حواجبك او تبردي ما بين سنانك يعني ايه تجيب مبرد كده تقول ليه عشان كل سنه تبقى بسنتها يعني تعمل فراغ بين السنان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيسميها ايه المتفلجات للحسن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ملعونه الوشم لعن الله الواشمه والمستوشمه اللي دقه واللي دق لها ما تدقيش ما تحطيش دق دق على على اه في بتاع بتحطوه انتوا دلوقتي كده بس ده بيتشال ده يعني ممكن يزال كزينه للراجل اه ده ما فيهاش حاجه الشيء اللي يزال ماشي لكن ده مش بيزال الوشم ده ثابت يبقى حرام عليك حرام عليك تعملي هذا الامر خلي بالك من كلامك يا اختي صوتك برضه سوره الاحزاب ربنا بيقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفة جائز المرأة تتكلم ايه المشكلة وانت هتفضلي طول عمرك كمامة ساكتة لا ده طبعا النساء كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم النساء بتروح تسأل النبي عليه الصلاة وتاخد وتدي معاه والصحابة سامعين صوتها مفيش اي مشكلة وانت بتتكلمي مع الراجل وتروح تشتري منه ايه المشكلة لكن انت فاهمة كويس انت فاهمه كويس امتى صوتك يبقى عوره يعني القاعده العامه في المراه صوتها مش عوره لا مين قال صوت المراه عوره ربنا بيقول وقلنا قولا معروفا وكانوا بيتكلموا مع سيدنا النبي عليه السلام زي ما قلت لك وفي المسجد وصوتها مسموع انما امتى بقى فلا تخضعن بالقول الخضوع بالقول انك ترققي صوتك تنعمي صوتك ها خفيفيه كده عشان عارفه ان الراجل بيسمعه فبيستميل ولذلك شوف النهارده عملوا فيكوا ايه شوف النهارده ضحكوا على المراه ايه وخلاها تشتغل مغنية مغنية ايه بقى مغنية عمالة بقى ترقق في صوتها بقى والموسيقى حواليها بقى عمالة تنغم لها وترقق لها والرجال قاعدين يسمعوا كل واحد عامل كده يا سلام خلي بالك ده زنا بالود صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر اللي بيبص بعينه بيزن بعينه آه. صحيح ما هو الزنا مستوجب اقامه الحد لكنه زنا زي ما النبي عليه الصلاه والسلام سماها العينان تزنيان في البخاري العينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع سمع مش ساعات واحد يقعد يتكلم مع واحدة كده اه يقول لك ايه والله بنتكلم ناخد وندي شويه كده مع بعض يعني اه اشتغل معايا اصلها طب اشتغل معاك ايه بتكلمك ليه طيب بتحكي لك ليه بتشكي لك ليه اه والله بنستاير نتكلموا كده مع بعض ها يلا حتى يعني والعياذ بالله انتوا في عرف النساء بتسموه اه يعني معلش في اللفظ راجل منسون يعني يحب يقعد مع النساء هو مش هيعمل حاجه غلط بس دايما هو يحب ايه يحب يسمع النساء ليه لانه بيزني بودنه لان ده زنا بالودن بيتلذذ بصوت المرأة طب مش ساعات والعياذ بالله الشيطان بيضحك على واحد ويخليه يضرب اي نمره كده تطلع معاه اي واحده يقول لها ايه بقول لك قبل ما تقفلي السكه انت لا تعرفيني ولا انا اعرفك ولا شفتيني ولا انا شفتك آه تعالي نتكلموا مع بعض كده كلام حب وكلام يعني نضيع وقت كده نتسلى آه يعني اه يعني تعالي نزني بودنا تعالي ازني فيكي بودني والعياذ بالله والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما اللمس عشان كده سيدنا النبي عليه السلام حتى قال لك ما تمديش ايدك على الراجل ولو حد مد ايده اعملي نفسك مش واخده بالك وبعدين لو حد مد ايده قولي له معلش اصل انا متوضيه لو كنت متوضيه مع ان ما فيهاش يعني ما ينقضش الوضوء الا اذا تحركت الشهوه على راي الامام احمد بيقول استحب يعني الوضوء في الحاله دي لكن انت عشان تخليه بس يمشي بعيد عنك وخلاص وبعدين لو مش متوضيه قولي له واحد جاي مد ايده كده معلش والله مش متوضيه بس هو لما يروح يقول الله طب ايه مش متوضيه يعني خلاص المهم روح وخلاص لكن ما تحطيش ايدك تقول عائشه بتقول في صحيح البخاري لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط الا امراه يملكها الا واحده من نسائه بعضهم بيقولوا دي خصوصيه للنبي عليه الصلاه والسلام ماشي لكن انا هاخد بالاحوط في دي عشان برضه ما اخليش لان الاصل في الراجل البعد عن المراه وعدم التلامس هتقول لي في سبب عارض جاهل ان هو في سلام طب ما سلم عليها بالبق السلام عليكم ازيك يا اختي ازي صحتك اهلا وسهلا ربنا يبارك لك لازم الانسان حاله وعلى راي بقى اللي كان بيغني يقول لك يا جيراني يا اهلي يا احبابي انا عايز اخدكم في احضاني لا يا حبيبي لا لا لا مش عندنا دي احنا مسلمين من فضل الله في ضوابط وفي حديث رواه الطبراني والبيهقي ورواه الطبراني الثقات رجال الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعن في راس احدكم بمخياط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له وقالوا بقى كلمة يمس يعني ايه يعني اللمس ولا الزنا ها لا تحل له اي لا تحل له ان يلمسها فخلي بالك يا اختي لان ربنا بي- بي- بيعزك وبي وبيعززك كده ما انتش رخيصه ما انتش رخيصه كده ماشيه كده عوراتك مكشوفه وحالك باين طب طب وف- وفاضل ايه طيب فاضل ايه بالله عليك والله حتى الراجل يزهد فيك يعني يقول بص كده ايه دي دي دي, دي خلاص خد منه ال- شافك وشاف كل حاجه انما المراه العزيزه الشريفه العفيفه دي اللي بتصون نفسها اللي بتصون نفسها مش ممكن تتبرج مش ممكن تطمع فيها حد ولذلك الآية قالت ذلك أدنى سورة الأحزاب أن يعرفن فلا يؤذين أن يعرفن أنهن شريفات عفيفات فلا يؤذين لا واحد يؤذيك بكلمة ولا يؤذيك بفعل كان حصلت حالات زنا والعياذ بالله آه، حالات اغتصاب كتيرة جدا جدا كانت هوجة كده هو من اللي بيعملوه النساء والعياذ بالله رافعين سن الزواج ومفيش شغل للرجال والمرتبات ضعيفه والحاله متنيله ومحدش عارف يجيب شقه وك... وكمان معريين النساء الشباب في كل حته فالشباب والعياذ بالله بدا يعمل موضوع الاغتصاب ده بدانا نعمل احصائيات نشوف بقى المغتصبات ربنا يعافيهم يا رب عز وجل ما في واحده يا اختي كانت محجبه اطلاقا من اللي اغتصبنا وال- والاحصائيات موجوده والحوادث موجوده اطلاقا قلت امنت بالله شوف ربنا اصل الاخت المحجبه اللي طالعه دي ما دام سترت نفسها مع الله وحافظت على عورتها مع الله اقسم لك ان ربنا جعل ملائكه حواليها ربنا في ملائكه بتحرسها من قبل الله لانها مع الله طب اللي مع الله ربنا يضيعه ويسيبه إيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله ها يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك خليك مع الله لا يمكن ربنا هيضيعك وانت ما دام مع الله يا اختي يا محجبه ربنا يضيعك ربنا يخلي حد لا والله والله ملائكه بتحرسك من قبل الله عز وجل عشان كده بقول لك يا اختي اختي يا اللي مش محجبه اتقي الله في شعرك اتقي الله في عوراتك اتقي الله في جسمك اتقي الله ما تفتنيش الشباب اتقي الله ما تفتنيش المتجوزين كمان حرام عليكي اذا كان ربنا كرمك بنعمه نعمه الجمال نعمه الجسم الانسان لو ربنا يديله نعمه وما حافظش عليها بيبقى نهايتها ايه بياخدها منه بياخدها منه وزي ما قلت لك سهل جدا والعياذ بالله ربنا يبتليك بمرض يبتليك بعاهه يبتليك باي حاجه ده انا ضربت لك مثل بحاجات صغيره بس في الوش شوفي شا... شوفي وشك عمل ايه ساعتها هتعملي ايه مع الله ده انا بتكلم عن الدنيا لسه الاخره والعياذ بالله لسه الاخره ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا والعياذ بالله سوره النساء فخلي بالك لان انت كده ده ده ربنا بيقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا سوره الفرقان ده شوف الايه الثانيه والعياذ بالله هتلاقي نفسك واقفه مع الله طب هتقولي ايه بالله عليك بالله عليك هتقولي ايه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول ها لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديث ولا يكتمون الله حديث تسوى بهم الارض الك- هتقولي هيقول ايه في الاخره هيقول يا ليتني كنت ترابا طب ليه تمنى ان يكون تراب لان الله عز وجل بعث الحيوانات واقتص من بعضها لبعض حتى ان الله عز وجل يقتص للشيء الجماء من الشيء القرناء يعني خروف له قرون نطح خروف ملوش قرون ربنا يجعلهم الاثنين في الاخر ويقتص من ده لده ازاي ما اعرفش نؤمن ولا كيف وبعد ذلك تحول الحيوانات لان ده ذلك اليوم الحق وتحول الحيوانات الى ايه الى تراب ساعتها بقى والعياذ بالله العاصي العاصي اللي ما سمعش كلام ربنا والعياذ بالله اللي, اللي كان بيجاهر بمعصيته وماشي وماشيه في الشارع كده عورتها مكشوفه يا ارض انهدي ما عليك ادي طب تعالي في الاخره بقى آه تقول يا ليتني كنت ترابا يا ريتني كنت اي حيوان من الحيوانات ديت واتحول الى تراب واخلص من عذاب الله اخلص من عذاب الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم كما قال الله في سوره الشعراء اختي استغفري الله عن اللي فات استغفري الله عن اللي فات انت عصيتي ربنا معصيه صعبه جدا جدا جدا stop توبي الى الله يعني وقفي بقى خلاص كفايه تبرك واستغفري عن اللي فات لعل ربنا يسامحك ويغفر ليكي والله لو تبتك صدقه مع الله مش هيسامحك بس ويغفر ليكي كل واحد عينه وقعت على معصيه وقعت على عوره عندك ده ربنا كمان يبدل لك سيئاتك حسنات في سوره الفرقان الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات امتى ابعدي عن المعصيه وابتدي تحجبي اندمي على الايام اللي انت كنت متعريه فيها اوعي ترجعي تاني للغلط ده اهو ربنا يسترك دنيا واخره يا ربي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته